السائرين إلى رب العالمين أن الدرجة الثانية من درجات الغنى الغنى العالي الغنى بالله سبحانه وتعالى ان الانسان يتذكر او يتعبد لله باسمه الاول اسم الله الاول الاول زي اول حلقه بدانا بيها في حلقات اصل الحكايه اصل الحكايه اصل ده اصل الحكايه هو ده اصل الحكايه بقى اصل الحكايه آه كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء سواه فلو انك تعبدت لله باسمه الاول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وفهمت هذا المعنى كان الله ولا شيء معه يبقى كان الله جل جلاله ولا سماء ولا أرض ولا بشر ولا مخلوقات ولا أسباب وكتب الله لك أنك سترزق بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا تعبد لله باسمه الأول إن ربنا كتب لك بدون أسباب كتب لك انك هترزق كذا وترزق كذا وترزق كذا بدون اسباب يخليك تحب ربنا فتتخلى عن الاسباب هي دي البدايه الذي خلقك من تراب لما خلقك لا كانت في جنه ولا كان في ميه ولا كان في ولا كان في اقصد الميه اللي هو في في حديقته اللي بيقول آه وفجرنا يعني وفجرنا خلالهما نهرا اللي هو بيقول لا أظن أن تبيد هذه أبدا تذكر أوقات البدايات ونأكد تاني ان الطيب الأصيل ما ينساش أصله ما ينساش أصله أبدا وإنما دايما يبقى يتذكر أيام ضعفه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ده ربنا اللي عملك راجل وانت كنت ايه من غير ربنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حمايتك من عينك ومن عيون الناس وقلنا أربع كلمات بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك هذه حماية من الحسد آه إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إخوتي الطمع فيما عند الله طمع لذيذ ولا حرج على فضل الله قال سبحانه واسألوا الله من فضله وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يستحون أن يسألوا الله في شسع النعل يعني واحد جزمته تتقطع يقول يا رب أنا جزمتي اتقطعت يا رب ارزقنا أصلح جزمتي لا يستحي أن يسأل الله في أقل شيء اسأل ربك في كل شيء واجعل كل همك في الطلب منه وكل رجائك في عطائه أصل ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي كريم تشهد كريم سبحانه جل جلاله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين حين يعطي جل جلاله يعطي بلا حساب أنا والله أشهد أشهد لله أنه الأعظم الأجل الأكرم جل جلاله قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون في جميع الأحوال الله هو المعطي هو الكريم هو الوهاب سبحانه وتعالى قال له فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وقلنا دي اسمها الغبطة أن تتمنى, أن تتمنى النعم مش غلط قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن احنا بنقول الغلط اللي بننهى عنه ونحذر منه أن يتعلق قلبك بالنعمة هو ده انتبه معايا وفهمني ان بعض الناس ينشغل بالنعمة عن المنعم وينشغل بالبلاء عن المبتلي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه زوجة نعمة فينشغل بزوجته عن ربنا وينسى ربنا ربنا يدي له اولاد ينشغل باولاده وينسى ربنا ربنا يدي له مصنع وفلوس ينشغل بفلوسه وينسى ربنا ودي النقطة اللي بنحذر منها دايما وبنكررها دايما أنه ليس معنى أنه يعطيك أنه يحبك فقد يعطي الله العبد لأنه يكرهه فيعطيه ليطرده عن بابه يعني ايه الكلام ده يعني ايه الكلام الخطير ده معنى الكلام الخطير ده ان ربنا سبحانه وتعالى قد يعطي العبد لأنه يكرهه واحد بيقول يا رب اديني مليون جنيه يا رب يا رب يا رب فربنا يقول خد مليون جنيه وما اسمعش صوتك تقول يا رب تاني ولا اشوف وشك في مسجدي ببيتي ياخد المليون جنيه وينشغل وينسى ربنا وينسى الصلاة وينسى كل حاجة يبقى كده النعم في حقه نقمة عذاب محنة فإياك أن تنشغل بالنعمة عن المنعم وإياك أيضا أن تنشغل بالبلاء عن المبتلي إنسان مرض وراقد في المستشفى مشغول بقى بالمرض مشغول بالأطباء مشغول بالتقارير مشغول بالعلاج مشغول بالأدوية يقول يا عم الشيخ ما هو ده أمر طبيعي واحد مريض هيعمل إيه لا مش طبيعي الطبيعي ان يقول يا رب بس ويسيب الامر على الله وزي ما قلت لك الله كريم كرمه يفوق الامال يتجاوز الحدود الامال كلها والرغبات لا تتخطى لا كريم لا تتخطاه الامال يعني أقصى حاجة بتحلم بيها الله أكرم من ذلك بس أقبل على الله بيقين سبحانه وتعالى قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا هنا علماءنا على قولين القول الأول بيقول له ممكن ربنا يديني خيرا من جنتك يديني حديقة أفضل من الحديقة بتاعتك ويرسل على حديقتك حسبان حسبان يعني عذاب فتصبح صعيدا الصعيد اللي هو المكان المرتفع زلقا يعني أملس تبقى حجارة لا فيها زرع ولا نقطة خضراء حجارة ملساء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا يعني بيقول له انت عمال تقول لي انا اكثر منك مالا واعز نفرا ممكن ربنا يبدل الاحوال الايام دول تلاقي نفسك انت حديقتك دي محت من الوجود وربنا اداني انا حديقه احسن منها ونتبادل المواقف او التفسير الثاني بيقول له ما تغترش وما تعجبش وبرضه من باب مراعاة الأدب بيقول لأ ممكن ربنا يديني جنة ويرسل على الجنة اللي اداها لي حسبان فتبقى ولا شيء يديني وياخد مني كأنه يشير إليه أن المعطي هو الآخذ من باب التعريض وحصول الأدب واحد يقول طب هو ليه دعا عليه كده يقول لا ده ما دعاش عليه ده لأنه سمعه بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال له لا ممكن تبيد قال له يرسل ع- ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا قال له ما تفكرش انها بعيدة على هذا ال- الحسبان ان ينزل عليها حسبان من السماء اي عقاب من السماء آه، يقلع شجرة يقلع شجرة فتصبح أرض ملساء ليس فيها شيء فتصبح صعيدا الصعيد زي ما قلنا كده المكان المرتفع المكان المستوي زلق زلق معروفة زلق يعني بيزحلق ما فيش أي حاجة تحوش ولا توقف أو يصبح ماؤها غورا تغور عين الماء اللي فيها البير اللي فيها يجف فلن تستطيع له طلبة احفر بقى واطلب بقى وركب طلمبات مش هجيب ميه أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وقع ما كان يحذر أحيط بثمره كأنه إعصار عارفين الإعاصير بتلف كده لف كده أحيط بثمره بقى الإعصار بيلف حوالين جنته بس يلف يلف يلف لحد ما اقتلعها من أصولها ولم تصبح له لا جنة ولا جنتين ولا نخيل ولا أعناب ولا نهر وهكذا دائما عاقبة البغي قال سبحانه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم عاقبة الكبر قال الله في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي يتكبر واللي يطغى واللي يفتري لابد أن يقصم وسبحان الله العظيم هذه سنة الله في خلقه كل اللي يتكبر ويطغى لازم ربنا يذله في الدنيا قبل الآخرة لازم وكل اللي يتكبر بشيء أو يبغي بشيء أو يظلم بشيء لازم ربنا يسلبه منه في الدنيا دي سنة الله سنن كونية سنن ربانية ربنا بيحكم بها العالم لا تتخلف ولا تتأخر مطلقا لذلك أحيط بثمره زي ما قلت لك كده الإعصار لو شفت الإعصار في التلفزيون تلاقي الإعصار بي- بيلف كده يلف حوالين الحاجة كده يلف حوالين الحاجة يلف يلف يلف هتروح مقتلعها مرة واحدة شفت مرة صور لإعصار تقريبا كان إعصار كاترين أو حاجة زي كده لا أدري إعصار إيه بالظبط لكن شايل تريلا تريلا يعني تريلا يعني آآ آآ عربية نقل بمقطورة ضخمة جدا الإعصار شايلها وراح حدفها داخل بيها بيت الإعصار يقتلع أشجار يقول لك ترتفع مئات الأمتار الإعصار الإعصار لف حوالين جنات وأحيط بثمره جاءتنا القصص في السنة الصحيحة أن رجلا سمع صوتا في غمامة أن اسقي حديقة فلان فمضى يسأل عن فلان فوجد المطر نزل على الحديقة تحديدا لم يتجاوزها دي أقدار وأرزاق اسقي حديقة فلان والإعصار انزل اقتلع حديقة فلان اقتلعت الحديقة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لما أحيط بثمره وشاف ان خلاص ما بقالوش جنينه خلاص انتهت قعد يقلب كفيه يخبط كف على كف يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها الندم بقى بس الندم ولا ت مندم خلاص انتهينا اللي حصل حصل هتندم على ايه لا يستدرك بقى بعديها ويبدو ان الظالم لنفسه برضه ما بيرجعش لربنا بسهولة قاعد يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يقول ده أنا صرفت عليها مئة ألف ده انا لسه فاحت بير ب- مش عارف بكام الف ده انا لسه كنت حاطط شتلات مش عارف بكام الف ده انا كنت لسه ده أنا- ده انا كنت واخدها خرابه انا اللي عمرتها ده انا اللي جعلتها على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك كأنه بيقول دي عقوبة الشرك يا ريتني ما أشركتش عشان الجنة ما كانتش ضاعت مني يا ريتني ما أشركتش عشان الجنة ما كانتش راحت مني يبقى كان ما زال حريص على الدنيا وما زال حريص على المنظرة وما ندمش على الشرك قد ما ندم على ضياع الحديقه دي وقفة مهمة جدا وخطيرة جدا علل التوبة ان واحد يتوب من السجاير مش خوف من ربنا مش طاعة لله مش ترك للمعصية وهجر المعصية وإنما يسيب السجاير عشان صحته او عشان فلوسه هو بعد ما يبطل تدخين معلش سيئات لكن السيئات اللي فاتت التلاتة مليون سيجارة اللي دخنهم طول عمره في ميزان سيئاته لا تمحى إلا بتوبة وهو ما تابش ده هو ندمان على الفلوس ندمان على الصحة ساب السجاير لكلام الأطباء يبقى كده ذنوبه زي ما هي لذلك الندم شرط من شروط صحة التوبة وقد يترك الإنسان المعصية لا لتوبة يعني ماشي مع واحدة في الحرام يسيبها بس مش توبة لأنها قرفاه مزهقاه خايف من الفضيحة لأي أسباب أخرى بس مش توبة زي ما قلت بعد ما يبطل المعصية دي السجاير المشي مع البنات أي معصية يبطلها خلاص ما فيش سيئات مفيش مشكلة كويس مش وحش لكن مشكلة كبيرة في كل اللي فات كل اللي فات لن يمحى إلا بالندم لن ينمحي مش هيتشال أبدا نهائي إلا إذا تاب توبة نصوح صادقة وقبلت هذه التوبة لذلك خلي بالك من النقطة دي إن يبدو إن الراجل ده أصبح يقلب كفيه على ما أنفق على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك لكي لا تضيع الجنة علل التوبة نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا توبة نصوحة وأن يتقبل توبتنا وأن يعفو عنا وهكذا لم يتب الرجل لأنه لم يندم كل ندمه على الفلوس زي ما قلنا في قصة قبيل وهابيل فقتله فأصبح من الخاسرين ولما شاف الغراب فأصبح من النادمين ندمان على إيه؟ ندمان على الوقت اللي ضيعه في التعب وشيل أخوه مش ندمان على القتل وهي دي أكبر أو من أكبر مآسي العصاة مساكين والله مساكين هؤلاء العصاه مساكين يعذب نفسه بالمعصية ويعذب نفسه بترك المعصية ثم لا تقبل توبته ولعل هذا السر في ان كثير من العصاة يرجع للمعصية تاني لانه ما تابش ما ندمش اصلا ما ندمش الندم الحقيقي المؤثر المثمر المنتج الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى لذلك احنا محتاجين ندرس التوبة صح احنا قلنا من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته آه. التفات القلب إلى الذنب عشان كده العلماء يقولوا ان من اسرار التوبه نسيان الذنب واحد كان بيحب واحده في الحرام بيكلمها في التليفون ماشي معاها احيانا وهو قاعد لوحده كده بالليل يفتكرها يقوم يبتسم كده ويفكر يقول يا ترى هي فين دلوقتي ويبدأ يقلب بقى على صور على أرقام تليفون يهم إنه يكلمها تاني مجرد هذا العزم نقض توبته كل التوبة اللي فاتت باظت مش نافعة عاد إليه الذنب مرة أخرى هي دي ابن قيم له كتيب صغير كده اسمه المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف بيتكلم فيه على الأحاديث وأحكام الحديث لكن راح واخد مبحث صغير كده آه، والمبحث ده موجود ايضا او آه، اظن لا يبقى الاصل ان هو موجود في منزله التوبه في المدارج هل اذا تاب الانسان من ذنب ثم عاد اليه يرجع اليه اسم الذنب الاول يعني واحد كان بيدخن عشرين سنة وبعدين تاب سنتين وبعدين رجع لل- للتدخين تاني اللهم عافي كل مبتلى يا رب اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى اللهم إنا نعوذ بك من نقض عرى التوبة اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين إنسان زي ما قلنا كده كان بيدخن عشر سنين وانتهى بسنتين ورجع للتدخين تاني العلماء بيتكلموا في المسألة بقى السنتين توبة دول لما يرجع تاني للتدخين يرجع له العشر سنين القدام ولا العشر سنين اتهدموا خلاص بالتوبة قالوا لا يرجع له العشر سنين تاني ليه لأن لو صحت توبته لما رجع فلما رجع إلى نفس الذنب مرة أخرى نقض توبته فعاد إليه أصل الذنب عشان كده العلماء يقولوا إيه من أحسن في من فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي صلح في اللي جاي يغفر لك اللي فات واللي جاي تفسد في اللي جاي تتاخد باللي فات واللي جاي عشان كده العلماء لازم يقول لك كده يقولوا من اسرار التوبه نسيان الذنب شت. انسى ماضيك تماما انساه سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع كل ما كان من أمر الجاهلية تحت الجزمة انسى تماما ما تفكرش فيه ولا تسترجعه إذا احفظ دي مني أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب وتذكر حلاوة مواقعته فربما تنفس وربما هاج هائجه إن كان ولا بد من تذكر للذنب يبقى على الندم وعلى الألم وعلى الحسرة يبقى الإنسان لما يتذكر ذنبه يك- يستحي من ربنا ويستغفر ويجدد التوبة ويخاف من عقوبة ربنا و- ويبقى ندمان ومتحسر أما اللي يتذكر الذنب وهو فرحان ويتذكر اللذة يبقى ما تبش قول لي طيب كويس انك قلت الكلام ده يا عم الشيخ عندي سؤال مهم قوي ازاي نقلع لذة الذنب دي من القلب ازاي نقتلع لذة الذنب دي من القلب او ازاي نفك عقدة الإصرار أو إزاي نقطع تعلق القلب بالذنب ده اللي معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته